اطمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة
إليك أبكي عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك لأن رحمتك أفضل من الحياة شفتاي تسبحانك هكذا أباركك في حياتي باسمك أرفع يدي كما من شحم ودسم تشبع نفسي وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج التصقت نفسي بك يمينك تعضدني أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون في أسافل الأرض يدفعون إلى يدي السيف يكونون نصيبا لبنات آوى أما الملك فيفرح بالله يفتخر كل من يحلف به لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسب
ما أحكم فكر الرب الذي قادنا بهذه الكيفية إلى هذا الفصل من كلمة الله وكنا قبل الاجتماع عايزين نقعد علشان آه نتناقش في فصل مناسب نقرأه لكن الرب لغى الحكاية دي وكأنه بيقول لنا هو انتوا اللي تعرفوا المناسب من غير مناسب دخلتوا انتوا في قلوب الاخوة وشفتوا الاعواز اللي انا شايفها وعارفها وافرض انكم عارفين كده هل في قدرتكم انكم تنتخبوا الكلمات المناسبة لملء وسداد هذه الاعواز طبعا كلنا امام هذه الاسئلة نقول فعلا الرب صالح يعني اسمحوا لي بس هقول كلمة شغلاني قبل ما ندخل في المزمور الحلو ده بيحصل كتير في اجتماعاتنا حالة من الجلك حالة من الجلك آه طب آه الوقت بيفوت آه ودينا قاعدين واخرتها ما لازم الواحد يشغل تفكيره شوية الواحد يدور وكل ما الواحد يشغل في التفكير كل ما هي تتجفل كل ما هي تتجفل اجلسي يا بنت اجلسي يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع الامر مين هيعمل الامر لان الرجل لا يهدأ حتى يتمم الأمر نفسي يا اخواتي نبتدي نتعلم في اجتماعاتنا يقين حضور الرب في الوسط وعمل الروح القدس في قلوبنا لكي ينقل الينا تاثير محضره الالهي المبارك معروف التعليم معروف يعني فاهمينه وفي صلواتنا كلنا بنقول كده انت يا رب في وسطينا ولا يبغض احد جسده قط بل يقوته ويربيه يعني مش هتسيبنا الى اخر هذه المواعيد لكن واحنا بنقول كده عمال العقل الباطن بتاعنا بيلف بيلف له لفة كده من- في الكتاب من التكوين للرؤية ينفعش الفصل ده يكونش الفصل ده يكونش الأصحاح ده يا حبيبي ريح نفسك واقعد ساكت وبص اللي هو بص اللي هو وهو اللي يبص للرب من غير حتى كلام الرب يخزيه حاشا لا يخزى جميع منتظريه او منتظروه وانا قاعد يعني خلينا كده بالبساطة احنا يعني مش مش رسميين جو هنا في الحتة دي وانا قاعد يعني بعد فرصة الصلاة ابتدت الحاجات دي تدور في ذهني وابتدى تفكيري يسخن ويدور ويلف وبعدين وكأن الرب يقول انا هنا وانا اللي مسؤول عن اطعام خرافي بس انت صدق الكلام ده صدق الكلام ده ما هو يا اخوه البلوى في ان احنا مش متدربين على الثقة والانتظار عمليا عمليا نقول الحقائق لانها معروف لكن برضو طبيعنا جلجانة فبمجرد ما نقعد نبتدي نشغل التفكير طب وليه طب وليه ايه اللي كرشنا احنا وايه اللي طرشنا افرض انه عايزنا نقعد كده قدامه عشر دقايق بس مش نقعد العشر دقايق دي والفكر مسافر في افاق تاني لا عشر دقايق ندرب فيها ضبط الفكر ضبط الفكر وتثبيته على انه اهو حاضر وانا فعلا وانا قاعد الاخوه كانوا قالوا لي تعالى عشان نشوف الفصل وانا ما لحقتش فتاسفت شويه فكأن الرب يقول لي ما تتأسفش بس انظر إلي واستناني تقلقش استناني بس استناني اصل ده شغلي ده شغلي وانا اعرف اعمله واوزعه امال هتبان كيف حقيقه الجسد الواحد غير اننا احنا واحنا قاعدين حول الرأس نسيب له الحرية الكاملة وفي نفس الوقت قاعدين برضو ايه منتظرين كمان كلمتين مش معنى الانتظار ان عندي انا حالة تعباني وبعدين وانا بنتظر اقول يمكن الحتة دي تنفعني يمكن الحتة دي تعالجني ولا انا ولا انا ولا انت نعرف الحتة اللي الرب عايز يقدم منها الطعام طبقا لنعمته هو وصلاحه هو الكثير يا اخوه يا اخوه من تاني اقول محتاجين نتمرن محتاجين نتمرن على تثبيت النظر باليقين والتأكيد على حضور الرب الإله في الوسط ومتى امتلأ الفكر بمحضر الرب الباهي في الوسط ينتفي القلق ينتفي القلق هو بيجي ليه مش بيجي علشان زي عوايده انه من صلاحه يدينا بركة واحد يقول ايه معلش انا طولت في الحتة دي واحد يقول ايه بس يعني الواحد برضه النهاردة يعني هزر شوية كتير كده برضه وكلامه كان كتير النهاردة كده و... يا عزيزي نظرة واحدة بس للرب لما لما ضميرك يتعبك نظرة واحدة بس وكلمة واحدة بس تقول له على الحكاية دي في لمحة وتنتهي منها مش تقعد تلف وتدور حواليها لا ويمكن تيجي الحكاية عن طريق تاني واحد يقول لك الواحد ده مخه تعب في التفكير مش قادر اوصل لفصل اه هو يظهر لما ما نمت شويه بعد الظهر النهارده آه ذهني تعبان ولو كنت بس نمت كان يمكن افكر بطريقه صحيح ولدي ولدي احسن حاجه واجمل حاجه ان المؤمنين يجوا في الحضره الالهيه وهم مستعدين انهم يكتفوا بحضور الرب بس حضور الرب بس لكن اللي هيحصل ان هو مش هيسكت لما انا اقول له اديني قاعد وانت موجود واللي فيا انت عارف واللي في اخواتي انت عارف وانت موجود في الوسط طبقا لامانتك انت مش مش لحالتي انا فشوف شغلك ادينا مستنين توكلنا توكلنا تجوعنا تجوعنا ومش هيحصل كده عارفين يا اخوة لو اتعلمنا نعمل كده لو اتعلمنا نعمل كده كنا نرى آفاق جديدة وعالية وعميقة مش في التعليم بس ولا في الوعظ بس لا في شخصه هو في شخصه هو في شخصه هو يا ريت الرب أيها الأحبة يعلمنا هذا ويا ريت إنه آه نبتدي فعلا في اجتماعاتنا بكده ونحرض نحرض اخواتنا برضه ان لينا اخوات برضه آه الواحد بعد ما يقعد ما يقعدوا الاخوه بعد السجود زي ما يكون قاعد على فرن ما قدرش يستحمل جوعان اتلفت شوف مين هيفتح الكتاب من هنا ولا مين هيفتح الكتاب من هنا والحقيقة أنا ما انكرش يعني وياكم أن في عينات متعبة في الاجتماعات بتقتحم الم... ال- الجو الإله العاطر ده وبتضيق الواحد لكن صدقوني صدقوني أننا لو مارسنا الانتظار بالثقة واليقين أمام الرب وتركنا له الأمر كلية لكان هو اللي يجيد الفرس الجامح ده وفي نفس الوقت يحرك الآنية الضعيف بس نتعلم ان احنا نعمل كده نسيبها له لو احنا ياك هنقعد في الاجتماع آه زي ما نقول اخ شادين اعصابنا علشان طب هنعمل ايه عايزين نمنع حدوث حاجة من واحد مقتحم مش شغلتنا ابدا سلم ذواتنا للرب ونقول له ان كان يرضيك ان كان يرضيك اننا نيجي قدامك وبعدين يقف شخص زي ده يصدع دماغنا ويبعد افكارنا عنك انت ونطلع بدل ما كنا هنطلع فرحانين نطلع منكرين ان كنت انت ترضى بكده خلاص احنا تحت امرك وعايزه برضه شويه صلاه عايزه شويه صلاه في الايام دي عشان اللي واكلاهم ورجليهم على المنبر كتروا كتب كترت شايب الانجليزي وشايب العربي وشيء بيتسمع من من من من واحد اخر وما فيش اسهل من ان الواحد يقوم يقول له كلمتين وربما قد يظن انه انقذ الموقف فعايز الصالح المؤتمر ده مؤتمر صالح فلو كان هناك فرصة صلاة ولو كانت فردية في المخدع من جانب كل الإخوة قبل ما يجوا الاجتماع أنا ما أصدقش أبدا إن الرب يخزيهم ويديهم أو يسمح لهم بكلام لا ينفع ولا يفيد كمان حتة تاني معلش برضه داخلة في الموضوع فيه أواني نابتة لسه جديد أو الرب وضع عليها مسؤولية حديثا يعني ما مش ما هماش قدام دول بيبقوا حساسين جدا لحسن أبوه ما, ما يبقاش بحسب فكر الرب أهو برضه عنصر التأخير من الأواني اللي الرب حاطط عليها مسؤولية بيفتح الباب قدام الجسد علشان ايه عشان يقتحم فلو اتعلم كل صاحب مسؤولية انه ما يرتبكش ما يرتبكش في نفسه وقدراته و... و... و... وهيقول ايه او ما يقولش ايه وتطلع ايه النتيجة ما هو بالأسف حتى اللي بي يعني أديلهم فترة بيخدموا الرب وأنا واحد منهم بيحصل معاك يخطر على الفكر الكلام ده ويا ترى هيقولوا ايه يا اخوة هيقولوا ايه بعد الخدمة ده انا عاوز انجي كده حاجة يعني دسمة شوية يعني مش عايز اولف انا عشان اكون كلام اقول كلمتين كده صغيرين يعني يا حبيبي هو في حاجة تنفع مع الرب غير الصغير وغير الجليل الخمس خبزات بعينهم والسمكتين احنا اصل اتعلمنا الكلام ده وقدم قدم في افكارنا وعشان كده نسينا ممارسته عمليا رب يحسن الينا ونشكر الرب انه يعني اعطى للقديسين فكرة الابتداء بمخيمات الصلاة عشان يبقى فيها مجال لعلاج مثل هذه الامور المكدرة والمحزنة يعني مع كلنا عارفين ان الواحد بينا بيبقى طول النهار في البرية يعني تعبان وشجيان وجاي اخر الاجتماع عايز نقطة بالريجو وبعدين بدل ما يلاقي نقطة بالريجو يلاقي دش بارد نزل عليه من فوق ويمكن احيانا صدقوني نعاتب الرب ونقول له ليك ما الرب عاوز عاوز الاخوه يصلوا وعايز الاخوه يقعدوا وهم منتظرين لكن عن يقين وثقه واللي عنده حاجه يتقوى بالثقه في الرب ان الرب هو اللي هيتولى توسيع الخمس أرغفة دول يوسع فيهم اختبرنا هذا كله ونحن نشكر الله عليه لكن أنا مش عايز أبعد عن النقطة الحلوة اللي الرب قاد الأخ لقراءة هذا المزمور لأجلها وهي إنه لا تعليم سامي ولا وعظ منمق ولا كلام بديع ولا حاجة أبدا تنفع بداله هو بداله هو مش ممكن بديل مش ممكن بديل مش ممكن بديل أبدا لكن لما بيبقى موجود صاحب العين البصيرة زي يوحنا لما كانوا في بحيرة طبرية على طول يقول ايه هو الرب هو الرب مش هو فلان ولا هو علان لا هو الرب وزي ما قلت مش عايزين نبعد عن الكلام الحلو اللي في المزمور ده مو حلو ليه المزمور ده معنون بانه مزمور لداود لما كان في برية ايه يهوذا وانتوا عارفين الشجا اللي شافه داود والغلب والتعب اللي شافه داود من من من ورا راس شاول وجراير شاول لكن لو ما اتكتبش سفر المزامير كنا اتحرمنا من حق عظيم جدا لان لما بنقرا احنا القصه أو التاريخ عن داود في الأسفار التاريخية الحوادث بتحصل لكن ما احناش قادرين نشوف ايه اللي كان بيدور في نفس في نفس داود من جوه لكن المزامير استخدمت الفترة دي او الرب استخدم الفترة دي بتحت الشجا في البرية علشان لما يستريح داود كده يرجع إليها ويكتب لينا عن أحاسيسه واختباراته ومعاملات الرب معاه لما كان في هذه البرية أو كان في برية يهوذا وحته صعبة ما كانش لسه دخل الملك والظروف وظروفه كانت مؤلمة زي ما في مرة برضه يعني احنا ما نقدرش ننكر على الانسان ان ليه عواطف ان ليه عواطف وليه اشواق مرة داود كده وهو في البرية راح فكره لما كان اصغر سنا لبيت لحم وبير هناك كانت في بيت لحم كان يحلو له يمكن انه يجلس عليها او يشرب منها مع ان كان في ميه ضروري وياهم يعني مش ما هماش في البريه يعني ما فيش ميه لكن نفسه هفته على اه من يسقيني ماء من بيت بئر بيت لحم اللي عند الباب جابوا له ثلاث رجال زي ما احنا عارفين المياه وسكبها كما يقول الكتاب لكن هنا نشوف العواطف اللي كانت بتميل لذكريات زي بئر بيت لحم تبلورت وابتدت تتجه وتتركز في مين فالله نفسه يا الله يا الله إلهي أنت عطاهم شيك على بياض فيملأ إلهي ده أنا بقول لكم الكلام ده مش عن الله بصفة عامة كده لا ده إله اللي اختبرته إلهي اللي اختبرته إلهي اللي اختبرته ده اختبرت فيه إنه يملى احتياجاتكم وأعوازكم بحسب غناه في المجد حد حد حد يقدر بفكره يستقصي غنى الله في المجد غنى الله في المجد غنى الله في المجد أقول يا إخوة سامحوني إحنا بنشوه بنشوه جمال دعوتنا كمسيحيين بل بنشوه بالأسف الشهادة عن إلهنا وعن غنى مجده لما نبتدي نتكلم مع الناس بتوع العالم او حتى مع الاخوة غيرنا عن متاعب واحتياجات ونقائص ونحكي بطريقة فيها مرارة ليه كده ليه كده ليه نبان ليه نبان في العالم ولا حتى قدام اخواتنا زي الشحاتين ليه هل ده ارتباط ناس بواحد يقال عنه غناه في المجد غناه في المجد ما بقولش حتى النعمة بيجيب حاجة أسمى وأعلى في المجد يا أحبة أقول لسه برضه ما تعلمناش الله كما ينبغي ولسه ما عرفناش ازاي تفكيرنا كله واحاسيسنا كلها ونسيج الحياة اليومية حياتنا اليومية دي اللي مليانة دي ورا دي ورا دي ورا دي وهجيب دي واعمل دي ولازم دي وال... حد الواحد, الواحد ما هيفتكر ايه ولا ايه ده ما دي دي دي بديت عيشة زحمة ازاي نستحضر الله الى كل جزء في الحياة دي الى كل جزء اوعى نغلط الغلطة بتاعت ان الدنيا دي حاجة والروحانيات دي حاجة لا احنا ما عندناش حوايج كتيرة احنا عندنا حاجة واحدة بس مفيش اللي هي ومتى شغل القلب هذا الاله الحي الاله الحي متى ملأ القلب نقول الكلام اللي بنرنم واحيانا ما بنقدروش حيث الدنايا تصغر والعالم يغيب مع ان احنا فيه والعالم يغيب يبقى الواحد ماشي وسط الزحمه بتاعت الناس والظروف والمشاكل لكن ولا هو هنا ولا هو هنا حيث الدنايا تصغر والعالم يغيب مش ده اللي احنا محتاجين له احبه احنا محتاجين ليه هو محتاجين ليه هو هنقول طب ما احنا لينا اعواز واحتياجات اكيد اكيد اكيد ان ان معايا ناس هنا اختبروا انهم لما يفكروا فيه هو بس هو كمان مش هيتجاهل مش هيتجاهل الاعواز بتاعتنا ده لما كان هنا وبعدين من غير ما حد يكلم ولا يوصيه من غير ما حد يكلم ولا يوصيه يقول لتلاميذه الناس اديلهم مدة ما كلوش الناس اديلهم مدة ما كلوش الى اخر القصة هو الذي يشعر بالاعواز وهو الذي يسددها جربت اخلص كلام معلش اللي عايز اقوله على المزمور ده ان الله هو الذي هو الذي ينشئ في القلب شعورا عميقا بالتعطش اليه هو الذي ينشئ في القلب شعورا عميقا بالتعطش لا يستطيع ملء أن يروي هذا التعطش إلا بذاته هو الله ينشئ في القلب رغائب ما حدش غيره يقدر يملاها هو اللي بيعمق الحفرة عشان على قد ما تتعمق الحفرة يبقى الملء الإلهي اللي يجي فيها كتير وغني فعايزين نطلع بره منطقة املاء افكارنا احنا على الله املاء افكارنا احنا على الله ونسيبه هو يشكلنا ويتعامل معانا لانه ليه طريقته الخاصه اللي تختلف من فرد إلى فرد لكن كلها تتحد في أنه ينشئ هنا في البرية ينشئ هنا في هو البرية لزومها إيه؟ البرية لزومها انكشاف وإظهار العوز والاحتياج الله هو الذي خلال البرية ينشئ الشعور بالعوز والاحتياج الذي لا يسده أحد إلا هو إيه بنفسه بنفسه فتصوروا معي أيها الأحبة لما يبقى الله لما يبقى الله الكبير العظيم ده هو نصيب النفس افتكر ان آه، اسلوب حياة اسلوب حياتنا لابد ان يتغير لابد ان يتغير لابد ان نختبر ما قاله حبقوق مع انه لا يزهر التين ولا ولا ولا ولا ولا فاني افرح فالرب لما يحصل الكلام ده اما يحصل ده الواحد لما يعني حاجة بس يمكن حتى كمالية تكون ناقصة يقعد يضيع من ال من ال 24 ساعة 10 ساعات عشان يفكر فيها لكن لكن هو هو الذي ينشئ الحاجة وين و و ويسد هذه الحاجة بنفسه فعندما يصبح الله نفسه نصيب النفس عندئذ عندئذ كما قلنا نختبر الكلام اللي بيقوله حبقوق ده واللي احنا من السهل نقوله لكن في ساحة الزنقة ما بنبقاش كده ما بنبقاش كده ده حبوب يعني قال كلام بما يعني ان الحكاية على البلاطة فاني افرح بالرب وابتهج بإله خلاصي مش بخلاص إلهي فيه ناس كل كل مشغوليتهم بس انهم قاعدين عاوزين يأكدوا لنفسهم خلاصهم هم خلاصهم خلاصهم دي أنانية ده في حاجة تاني إله خلاصي وأبتهج بإله خلاصي وتاني السيد الرب قوتي يجعل رجلي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي ما نخافش يا أحبة من إن إحنا نسيب له كل الزمام ونترك له كل القيادة ونسلمه كل الحياة فردية أو عائلية أو في اجتماعاتنا وسوف نختبر أنه إله أمانة لا جور فيه وله كل الحمد
اسمع دوت كوم